معاها حبة ونورولي بمشي بين نمشي عين وبين دهولي ايده شمعها حبة ونورولي بمشي بين بنمشي عين وبين دهولي ايده ايده شمعها حبة ونورولي ومشيتين من رمشيين وبالدهولي إن هنا سكت ملامة إن هنا سكت ندامة إن هنا سكت ملامة إن هنا سكت ندامة سكتين يا الله السلامة امشي فين يا ناس قولولي وشمع ونورولي رمشتين من رمش جارح طيور السحر طارع رمشتين من رمش جارح طيور السحر طارع زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك في شكة طلع فوق الشط دوكة الأمان هناك في شكة طلع فوق الشط دوكة رمشتين من رمش جارح قولون السحر طالع رمشتين من رمش جارح قولون السحر طالع زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق فوق الشط دوكا في الأمان هناك بشوكة طلع فوق الشط دوكا من الأغيني من الأغيني من الأغيني من الأغيني من بعيد وتقول أديني قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يا الله السلامة أنا أنا أمشي فين يا ناس قولوا لي إيه لو شمعوا نوروا لي ايدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني ايدو شمعة يا صبايا ايدو ايدو ايدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري آه آه آه آه آه آه آه آه آه بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني تحريميني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ايده شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج عيون. ويلو السماء يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج عيون. كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة عدموا بالبحر اللي شفت حالي وقول لي خلي الدموم البحر يلي شفت حالي وقولي غيري قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظنون بتقولي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكت ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا ناس قولولي لو شمع ونور مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال وكان البال يلومنا آه آه آه آه آه آه مال يا قلبي العيش بينا مال يا قلبي العيش بينا مال وخالي البالي لومنا مال والي شوق يجينا في الليالي اللي دومنا قالوا قال الشوقين بالليالي اللي دمنا مال يا قلبي العشق بينا مال يا قلبي مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي البالي لمنا مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي البالي لمنا آه آه آه مال يا قلبي العيش فينا مال وخالي المال يلومنا قالوا قال الشوق يجينا بالليالي اللي دومنا قالوا قال الشوق يجينا بالليالي اللي دومنا بين سنة وبين صباحنا نصحى والناس نعتنين مولودين بالجرح احنا والتواريخ مولودين بين نسانا وبين صباحنا نصحى نصحى والناس معتدين راس الذي دوري مولودين بالفلح احنا والدوال المولودين راس الذي دوري بسنة ومن صباحنا نصحى والناس معتدين مولودين بالجرح احنا والدوار الموتين طريق العقل واهدى اهدى اهدى اهدى اهدى ان هينادك من ملامة ان هينادك من ندامة ان هينادك من ملامة ان هينادك من ندامة سكتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولوني مين وسمعوا صوتي يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصري المكان اللي كان مصري اوفى من زمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان المكان اللي كان المكان اللي كان اللي كان اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة بالعروبة واستكانوا للخواجة الخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا اصحاب القضية احنا ما بنبيعش مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب أي مر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مر احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا أهل مصر يطلع الدجال بزيبه يملى وادي النيل ضباب يقتل الجلاد بسيفه يزرع الموت والخراب يطول الليل زي كيفه الصباح له قلب باب يطلع الدجال بزيبه آه يملى وادي النيل ضباب الغاب يطول الليل زي جيبه الصباح له قلب باب واحنا بوصلتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا احنا بوصلتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا مهما غبتوا عن عينينا انتوا جوه في قلب مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب رب يا رب يا رب يا إيمت يا رب يا رب تسمع صوت شعبك احفظ مصر المكان واحنا على عهد كان احفظوا المصر المكان واحنا على العهد اللي كان مصر اوفى من زمان وانتوا عارفين تعبيرات يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر آه آه آه آه آه آه. زين ولا ياف ولا حيف ولا دير ياسين اسألوا الشمس اللي هلا علي صحيوا مبكرين يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين ولا مين فينا ولا يابا ولا حيبة ولا دير ولا دير ياسين مبكرين يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين حقنا وحتما يعاد بس لو بانت سعاد حقنا وحتما يعاد بس لو بانت سعاد والبيان ده له ميعاد والميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي بسطت الجو موعالي وده الموصوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي وعلى المكشوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي بالعالي بالعالي وعلى المكشوف والثالثة يا بلدي والثالثة يا بلدي يا كنزي وعزوتي ومالي ومال والشوق الأولى بلدي سلطان جو موالي وده الموصول بالعياد الأولى بلدي الأولى بلدي بسلطن جوي موالي وده الموصول دعا العياد والتاني يا بلدي والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلى المكشوف وفي المليان والتالتة بلدي والتالتة بلدي يا كنتي وعزوتي ومالي ومال وشوف أوانك هان أوانك هان أوانك هان تحب الحد يا بلدي ما بين الحد والمرتاح رايتك تعالى يا بلدي دليل عن صحتي يا بلدي ما بين الحق والبهتان ورايتك تعالى بلدي دليل عن فحرة البنيان وده الموصول الأول يا بلدي بلدي والتاني يا بلدي بلدي الأول يا روحي بلدي والتاني يا علي بلدي والتالت يا بلدي شاري الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان شاري الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا شاري الهوى بينا حط الهوى تاني رحنا والسفينة في بحر الأمان شاري الهوى بينا حط الهوى تاني رحنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب بدي راح ما جاشي مش هيجي تاني قول لي الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي حط الهوى شاله خبت سحري عني هو الهوى ماله داير باله بيه حط الهوى شاله شاله خبت سحري عني هو الهوى ماله ماله داير باله بيه كل ما يلاقي أعجب عين راعي كل ما يلاقي أعجب عين راعي إن أوي أبي أهلي وجيراني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى جاني شالنا وشيلة ليلة حطنا وحطة حطة هما يوم وليلة وليلة كان فرش وغطى شال الهوى الهوى الهوى شيل حط الهوى الهوى حط حط هما يوم وليلة وليلة كان فرش وغطى شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم وانت
الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى جري شال الهوى بينا رحنا عشمانين اه حط الهوى بينا رحنا عشمانين اه شال الهوى بينا رحنا عشمانين عجمعين حط الهوى بينا بينا عشمانين يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام لا رحنا استفدنا لقينا السلام يا يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام لا رحنا استفدنا ولقينا السلام خدنا الهوى رحنا رحنا زي ما احنا خدنا الهوى رحنا زي بجرحنا ومحبة أماني أماني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأماني الدنيا اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب حبي راح ما جاشي مش هيجي تاني تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى
الفلاحين بيغيروا الكتان بالكاكي ويغيروا الكاكي بدوب الدم الفلاحين بيغيروا الكتان بالكاكي ويغيروا الكاكي بتوب الدم وبيزرعوك يا القطن ويا السنابل وبيزرعوك يا عم فليتعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة الفلاحين يغيروا الكتاب بالكافي ويغيروا الكاكي بتوب الدم وبيزرعوك يا قطن ويا السماكي وبيزرعوك يا قمح فريد علم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب سينا البداية انتي جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والملك انت الرحايا انت البارود والحب والحرب جاية الفلاحين دي غيروا الكتان للكافي وغيروا الكافي بدوب الدم وبيزرعوك يا غضن ويا التلافي وبيزرعوك يا قمح اللي تعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا نصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب دين البداية انتي جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والغلب انت الرحايا انت البارود البارود والحب والحرب جايه كانوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن كانوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن رفعوا الرايات في الفجر متندية رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود الرمل صارت حرايق والنار النار بدم الجنود عطوا السنابل بارود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق فرور الرمل هارت حرايق والنار النار بدم الجنود السنابل فرور رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق فرور الرمل هارت النار النار بدم الجنود والحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود الحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود والحرب السابقة والسكة اتفكري يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل نهار اتفكري يا مصر يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل نهار اتفكري بالحرب ضد الجوع ضد القهر ضد التتار اتفكري يا مصر يا مصر يا اتفكري مصر بالحرب يا مصر انت ليل نهار
النار بتحضري للحرب ضد الجوع ضد القهر ضد التتار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر النهار النهار النهار الحرب انتهيناها بتفكري للحرب ضد الجوع وضد القهر ضد التتار بتسلحي للحرب للحرية بتسلحي وردة دم ونار بتسلحي للحرب للحرية بتسلحي وردة دم ونار وتجمعي من ألف فرقة وضحكة والأرض للتفقة وللسكة الحرب الحرب للتفقة وللسكة الحرب الحرب للتفقة وللسكة